تشنو الدنيا فرحا معنا
مسجد الحسين بضع سعيد
تشنو الدنيا فرحا معنا والأمل المشرق يتبعنا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد هل تشتكي من شعور الغفلة هل تشعر كثيرا في حياتك بأنك تعيش وكأنك لا تعيش وصف الله تبارك وتعالى في سورة الأعراف هذا الداء الوبيل فقال ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون القلب مش حاسس والعين مش شايفة والأذن لا تسمع تمر بك الآيات من الله تبارك وتعالى رسائل لك للتنبيه لليقظة ولكن يغلب علينا هذا الشعور الغفلة فكيف السبيل للعلاج كيف نتداوى من ذلك اقرأ الآية التالية مباشرة بعد أن شخص الداء ووصف سبحانه وتعالى هؤلاء الذين ابتلوا بداء الغفلة قال ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها إن الحل أن تتعرف على الرحمن إن الحل في أن يشرب الجنان ترياق معرفة الرحمن أن تجد في قلبك لا في عقلك أن تجد آثار أسماء الله في جنانك في قلبك فبنا إلى هذه الرحلة السريعة نطوف حول هذا المعنى معرفة الرحمن وسوف نتعرف على الله من خلال أكثر من عرفوه أكثر من يعرف الله أنبياء الله فإذا أردت أن تنظر بما بلغوا هذه المنازل فانظر كيف تعرفوا على الله لو نظرت في بادئ الأمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأول ما ينزل عليه فواتح سورة العلق فيقول الرب تبارك وتعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الأكرم ولم يقل الكريم فقط مع أن الله من أسمائه الكريم لكن الله سمى نفسه الأكرم وأول ما تعرف ربنا للنبي صلى الله عليه وسلم كانت بهذه الصفة صفة الكرم فلماذا؟ قال أهل العلم لأن العرب كانوا يتباهون ويتفاخرون بصفة الكرم حتى سموا محاسن الأخلاق مكارم الأخلاق وحتى وصفوا الإنسان حسن الخلق بأنه كريم الخلق فأعظم ما كانوا يتفاخرون به الكرم فقال الله له منذ البداية هل تدري من الذي بعثك الذي بعثك ليس هو الكريم فقط وإنما الذي بعث الأكرم سبحانه وتعالى وقالوا من مقتضيات ذلك أن الكريم إذا أعطى أدهش الكريم إذا أعطى أدهش وقالوا شاهده في القرآن سارة لما قال الله فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم أنا عاقر فكيف يكون مني النسل في هذا في هذا العمر فالكريم إذا أعطاك أدهشك والأكرم يعطيك أعلى ما تتصور بل تخطئه الأوهام والتصورات ليس يعطيك ما تحتسب هذا من مقتضى الكرم يعني لو حضرتك اتضيفت عند الأستاذ فلان فأعطاك ما يمكن تصوره فتح لك من الموائد والولائم دي ده كده كرم إنما الكريم يعطيك من حيث لا تحتسب ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب الكريم بكرمه يدخلنا الجنة سبحانه وتعالى للذين أحسنوا الحسنى هذا كرم إنما مقتضى الأكرم للذين أحسنوا الحسنى و وزيادة يمن علينا بالنظر إلى وجهه الكريم فأول ما تعرف ربنا لنبيه صلى الله عليه وسلم كان باسمه الأكرم ومع نبي الله موسى كان التعرف بالعزيز الحكيم قالوا لأنه بعث في قوم كانوا أذلة وكان فرعون يستضعف طائفة منهم يذبح ابنائهم فلما أراد الله عز وجل أن يرسل رسوله موسى قال إني أنا الله العزيز الحكيم تعزز يا موسى فإنك نبي الرب العزيز فتعرف له بصفة العزة والحكمة تعالوا إلى هذا التأمل مع الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف أعلى ما تتخيل في النسب أبوه نبي وجده نبي وجد جده أبو الأنبياء إبراهيم الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف عليه السلام له مع أسماء الله عز وجل وقفة مهمة لاحظوا سورة يوسف سورة مكية ونزلت في وقت محنة سلوى لقلب النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وكما تعرفون أنها ربما تكون هكذا الصورة الوحيدة في القرآن التي جاء فيها قصة نبي من أولها المتاس مثلا أطول قصص القرآن قصة موسى عليه السلام وردت في 55 سورة سورة مثل سورة القصص بدأت من أول قصة موسى عليه السلام ولم تسمى قصة موسى لم تسمى سورة موسى ما عندناش في القرآن سورة اسمها سورة موسى إنما يوسف يوسف اسمه مشتق من أي شيء قالوا يوسف من الأسف ومن الأسيف يوسف لما نزل به من الأحزان وأسيف لأنه كان في وقت من الأوقات عبد أجير فسمي كذلك لكن تخيلوا وسنربط الآن ما بين أسماء الله وما بين هذا المعنى تخيلوا أن هذه السورة لو أردنا أن نعرف جوهرها مفاتيحها دائما نبحث عن أربع أشياء واحد شوف اسم السورة عشان تعرف السورة دي بتتكلم عن ايه العنوان اتنين شوف الكلمة اللي بتتكرر في السورة ايه الحاجة اللي مختلفة عن السورة التانية تلاتة شوف اول السورة شوف اخر السورة تعرف موضوع السورة اربع حاجات اسم السورة هم؟ اول السورة اخر السورة الكلمة اللي بتتكرر في السورة عرفنا الاسم يوسف وفي ربط ما بين مسألة الأسف ومسألة أنه كان في وقت من الأوقات عبد أجير الكلمة المتكررة في السورة السورة الوحيدة اللي في القرآن اللي ذكر فيها اليأس في ثلاث مواضع ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا ودي في آخر السورة السورة حزن ويأس أيوة بس اليأس لما جه في المواضع دي كلها جاء في موضع الذم لذلك قالوا هي سورة الأمل في القرآن سورة إيه؟ الأمل في القرآن ليه؟ يوسف هتعدي عليه أربع محن قالوا هي مجموع فتن الناس في كل زمان أشد الفتن ما هي فتنة الإنهاء وفتنة الإغواء وفتنة الإلغاء وفتنة الإلهاء إيه دول واحد فتنة الإنهاء أراد إخوته أن ينهوه فرموه في الجب ينتهي خالص اثنين فتنة الإغواء راودته امرأة العزيز عن نفسها فتنة الإلغاء حطوه في السجن عشان نستريح منه خالص فتنة الإلهاء لما دخل السجن صاحبي السجن من حيث لم يقصدوا اعتبروه مفسر أحلام وهو نبي كريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم فأرادوا أن يلهوه فقال لهم أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار وخرج خرج يوسف من هذا كله بهذه المعاني خاتمة الصورة بتقول ايه اخر ايتين في القصة لان اخر الصورة عشر ايات بتدي تعليق على القصة انما اخر ايتين في القصة نفسها ورفع ابويه على العرش وخروا له سجدا قال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا عد معايا بقى وقد أحسن بي يبقى اسم الله المحسن وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف اثنين لطيف لما يشاء إنه هو العليم ثلاثة الحكيم أربعة ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت وليي في الدنيا والآخرة توفني مسلما والحقني بالصالحين كم اسم خمسة اقف بقى هنا أول اسم أول اسم تعرف بيه على الله المحسن المحسن وقد أحسن بي تلاقي في الصورة موضعين عجب الموضع الأولاني لما صاحبي السجن هيكلموا سيدنا يوسف ويقولوا له احنا شفنا كيت وكيت وكيت فشوف لنا تفسير الرؤية دي فهيقولوا له ايه إنا نراك من المحسنين الموضع الثاني لما إخوة يوسف وهو وزير هيأتوه علشان يوفي لهم الكيل هيقولوا له ايه إنا نراك من المحسنين يوسف في السجن محسن يوسف وزير محسن وأول اسم يتعرف بيه لربنا المحسن وهكذا العبد اللي بيبقى عايش اسم من أسامي ربنا بتظهر عليه حضرتك حضرتك معروف بصفة الحلم أنت بحق عبد الله الحليم فأنت مش عصبي ما بتستفزش بسرعة بتكظم غيظك فلك حظ من اسم الله الحليم انت معروف بالكرم انت معروف بانك انسان بتحب الناس وتودهم فلك حظ من اسم الله الودود إن الذين منعوا من الصلاحات سيجعل لهم الرحمن ودا هي كده برضو لما كان عارف ربنا المحسن قال وقد أحسن بي أدي أول حاجة عشان نعرف نعيش عشان المعاني تبقى في القلب ما تبقاش في الدماغ اتنين تعرف إلى الله بصفة اللطف يعني ايه لطف بقى خدوا بالكم دول أنبياء وده قرآن يعني كل اسم من الأسماء دي ليه حاجة ما هو ممكن يقول إن ربي رحيم صح إن ربي شكور أي اسم اشمعنى اللطيف قالوا اللطيف هو الذي ينعم عليك في خفاء يعني إيه؟ يعني احنا كده ممكن دلوقتي لو جبنا دكتور وعمل لنا رسم قلب يقول لك يا نهار ابيض ده انت كان هيحصل لك مش عارف ايه بس ربنا لطف وانت ماشي في الطريق تلاقي عربيات مقلوبة وفرق ما بينك وبينهم دقيقة دقيقة لو كنت انت من دقيقة في المكان ده كانت العربية اتقلبت ده مين اللطيف ينعم عليك فيه في خفاء فين بقى فين المعنى ده في قصة يوسف يوسف في الابتلاء عرف أن المحنة عين المنحة وعرف أن الجروح هي التي تصنع الطموح فرأى من المنن احنا شايفينها فتن وهي عنده منن بس منن خفيه لأنه لو لم يكن ذلك أولا لو ما كانوش رموه في الجب ما كانش هيدخل بعد كده قصر العزيز لأنه كان هيبقى قاعد مع سيدنا يعقوب في الشام ما كانش هيدخل مصر أصلا وأصلا بني إسرائيل بعد كده كلهم دخلوا بعد كده مصر بسبب ده يعني لو لم يكن حادثة الجب ما كان دخلها ولو لم تكن حادثة المراودة ما كانش دخل السجن ولو لم يكن قد دخل السجن ما كانش شاف الصاحبين اللي بعد كده هيروحوا ويقولوا ده في واحد صالح حاله كذا وكذا وما كانش هتطلع براءته على الملأ وما كانش يوصل انه يبقى على كرسي الوزارة في مصر ويكرم اعظم اكرام هذه هي المنن الخفية لذا احفظوها كم في البلية من نعمة خفية وتعرفوا على لطف اللطيف سبحانه وتعالى نعيش مع لطف ربنا سبحانه وتعالى وخذوا هذا المعنى واحفظوه ليوم القيامة قالوا من لطف الله أن ينسيك ذنوبك بين يديه حتى يرفع عنك حياء اللحظة لا ركز معايا انت فاهم يعني ايه احنا هنقف كلنا مسكين كتابنا ان شاء الله بيمنا ووجدوا ما عملوا حاضرا ها وانت ماسك كتابك كده انت عارف ان في ذنوب تقيله فمن مقتضى اللطف أن ينسيك إياها لما أبقى واقف وعامل حسابي فأنا متوتر والذنب ده هيبقى إيه حاله طب لما هتيجي عليه وش هيعمل إيه قدام ربنا طب أنا هروح فين فينسيك ذلك ويغفره لك حتى يرفع عنك حياء هذه اللحظة بين يديه إن ربي لطيف لما يشاء سبحانه وبحمده أقول هذا القول أستغفر الله لي ولكم الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى لا سيما عبده المصطفى وآله المستكملين الشرفا الكلام على الله عذب به تنشرح الصدور الله تبارك وتعالى أنزل القرآن لنتعرف عليه لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون فين يا رب نتفكر في إيه هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم عود ليوسف والأسماء الخمس الأول كان المحسن الثاني كان اللطيف الثالث أحد أعاجيب القرآن في أول السورة الله يقول وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك كما أتمها على أبويك من قبل ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم وسيدنا يوسف هيقول ايه هيقول ان ربي لطيف لما يشاء انه هو العليم الحكيم نفس الاسمين يعني ربنا بيقول انه بعلمه وبحكمته ستأتي هذه المعاني وسيعيش يوسف في آثار علمه وحكمته احنا دايما لما نشوف بلاء بنشوفه بعين واحدة واحد حزين واحد ماتله ميت واحد, واحد افتقر واحد ظروفه صعبة واحدة اترملت ابن يتيم لا حول ولا قوة إلا بالله فدايما بنبص على الجانب ليه؟ احنا بني أدمين لم نحط بكل شيء علما أما الله فأحاط بكل شيء علما فاللي انت تبقى شايفه بصورة يكون عند ربنا شيء تاني خالص هذا مقتضى علمه وساعات نبقى احنا شايفين ان التصرف الامثل يبقى كذا ويثبت عكس كده خالص لان وضع الشيء في نصابه يحتاج ان انا احط الحاجة في مكانها فعل الشيء الذي ينبغي في الوقت الذي ينبغي على الوجه الذي ينبغي اللي هي الحكمة مش أي حد يعرف يعملها اللي بيسلم لعلم ربنا وحكمته بيؤمن بقضائه وقدره اللي بيسلم بعلم الله وحكمته بيسلم لقضاء الله وقدره هو ده اللي بيعرف يقول أحبه إلى الله أحبه إلي اللي جاي لي من حبيبي حبيبي عشان كده العلماء قالوا الرضا في ثلاث حاجات اللي عايز يرضى على قدر ربنا لأن الأقدار اللي قدامنا في قصة يوسف ظاهرها صعب بقى الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يتحط في جب بقى ده يبقى أسير بقى ده يشتغل عبد بقى ده يتسجن احنا شايفينها كده لكن رب العزة علمه وحكمته أمر آخر فاللي بيسلم إن ربنا أحاط بكل شيء علما وأنه سبحانه وتعالى الحكيم الذي يصنع الشيء الذي ينبغي في الوقت الذي ينبغي على الوجه الذي ينبغي يسلم له ويرضى الرضا في ثلاث حاجات قالوا لا اختيار للعبد قبل القضاء هي مشكلتنا فين عايز ده فده يمكن يكون في ضرر ليك لا عايزه عايز اتجوز دي عايز يبقى دخلي كذا ما هو ممكن يكون كذا ده يضغيك ويلهيك وإذا كان ما يعطيك لا يكفيك فإن الدنيا كلها لن تكفيك إذا كان ما يعطيك لا يرضيك فإن الدنيا كلها لن تكفيك فهو إذا أعطاك ورضيت لأنك مسلم بعلمه وحكمته فلا تختار تقول والله أنا بقول لو مثلا عملنا كذا يبقى خير لكن ربنا سبحانه وتعالى أنا مسلم لتقديره القديم لأنه أعلم بيه مش ربنا يعلم المصلح من المفسد انا ما اعرفش انا شايف الموضوع من ناحية واحدة بس وربنا اعلم بي وبتقديره لي اسير فاول حاجة لا اختيار له قبل القضاء اتنين طب لو حصل القضاء اللي انت مش عايزه قالوا لا مرارة له بعد القضاء علامة ان انت راضي انك مش زعلان تقول لي يعني طب لو زعلت ابقى كده عندي مشاكل اقول لك لو صبرت تبقى انت في منزلة طيبة جدا لكن لو ما فرقتش تبقى في اعلى المنزلة لو ما فرقتش يبقى اللهم لك الحمد عشان كده السلف قالوا ايه قالوا علشان تبقى مرتاح في المعنى ده ان انت تسلم لمراد الله منك لا الى مرادك من نفسك تسلم ليه مراد الله منك هو يريد ايه فيقول عون بن عبد الله يقول ايه اذا لم يكن ما تريد ما حصلش اللي انت عايزه فارد ما يكون ده احنا ما كنتش عايز غير ده يعني انا كنت عايز الفلوس دي ما جاتش مين قال ان انا كنت عايز كده ده هو اللي جه ده هو بالظبط اللي كان الواحد عايزه فهمها دي فاللي يجي من عند ربنا ألف حمد يبقى واحد لا اختيار له قبل القضاء اتنين لا مرارة له بعد القضاء طب وإيه اللي هونها عليك قالوا هيجان الحب هيجان بص هيجان دي عاملة ازاي يعني الحب كده انت مش عارف توصفه هيجان الحب في حشو البلاء وانا اثناء المشكلة اقول اصلها جاية من حبيبي ربنا وطالما جاية من حبيبي تبقى مفيش احلى منها بس كده هو ده يوسف هو ده يوسف ان ظاهرها اسف وظاهرها اسيف وظاهرها بلاء لكن تطلع الصورة اللي كلها بتقول معاني دي اللي فيها يأس وفيها وفيها تطلع صورة الامل الصورة الوحيدة اللي في القرآن اللي ذكر فيها التمكين مرتين تطلع هي دي ده ابتلاءات يا رب ده وضع صعب جدا ايوه هو كده يمكن ليوسف في الارض في البلاء عكس ما احنا بنتخيل تماما هذا ربي لطيف لما يشاء سبحانه إنه هو العليم الحكيم آخر اسم بقى شوفوا يوسف هيقول إيه ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض يقولوا لو ما يقول فاطر تعرف على طول أنه بيتكلم عن الفطرة فاطر السماوات والأرض قالوا له إيه قالوا سحرة موسى عليه السلام قالوا لفرعون لما آمنوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات حلفوا بإيه بقى والذي فطرنا قال لك أصل فطرتهم السليمة رجعت لهم فعشان كده آمنوا فهو بيقول فاطر السماوات والأرض أنت مش الولي أنت ولي أنا عايزك تحس بالإحساس ده ولي عارف اللي متكفل بأمرك ها الولي اللي بيدبر شؤونك الولي اللي انت رامي عليه حمولك الولي اسمع بقى العلماء بيقولوا ايه في الولي قالوا من مقتضى الولي الحب والنصرة والحفظ والرعاية كم حاجة ثلاث حاجات عايز تحس بولي كأنك بتقول ده حبيبي كأنك بتقول ده نصيري ده ده اللي نصرني على نفسي وده اللي نصرني على شطي- على شيطاني وده اللي نصرني على هوايا وده اللي نصرني على من يعاديني هو في غير سيدي ومولاي وقرة عيني ربي ولي حب ونصرة وحفظ ورعاية عشان كده ربنا قال لنا قولوا كده إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين سيبها عليه بقى سيبها وارتاح وما تقلقش وما تشيلش هم ليه أنت وليي في الدنيا والآخرة وأعاجيب يوسف كثيرة دخل الجب فما قال توفني دخل السجن فما قال توفني راودته امرأة العزيز فما قال توفني ابتلي بأشد ابتلاءات فما قال توفني ولما تم له الأمر وبقى وزير وبقى في مكان عظيم لما تم له الأمر ورجع إليه أبويه واعتذر له إخوته وتم أمره تماما قال توفني مسلما وألحقني بالصالحين محتاجين نعرف ربنا محتاجين ندوق محتاجين دلوقتي واحنا هنصلي الجمعة ندوق طعم سبحان ربي العظيم في الركوع وسبحان ربي الأعلى في السجود محتاجين نحس بعظمة العظيم سبحانه وعلو الأعلى سبحانه ونعيش شوية مع ربنا أحسن احنا عايشين مع حاجات كتير ملهيانا محتاجين شوية شوية لله قلوبنا تصفر ربنا أسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ولكم اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين اللهم خذ بأيدينا ونواصينا إليك أخذ الكرام عليك اللهم يا أكرم من سئل ويا أجود من أعطى حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا ربنا من الراشدين اللهم احفظنا بحفظك الذي لا يرام واكلأنا بعينك التي لا تنام ورد عنا كيد الكائدين ورد عنا ظلم الظالمين اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره واجعله عبرة لمن خلفه اللهم اجعل مصر بلد أمن وأمان واستقرار اللهم من أراد بلادنا بسوء فأشغله بنفسه اللهم كلنا ولا تكن علينا وانصرنا ولا تنصر علينا اللهم امكر لنا ولا تمكر علينا اللهم اهدنا ويسر لنا الهدى اللهم انصرنا على من بغى علينا ربنا اجعلنا لك ذكارين لك شكارين لك مطواعين لك مخبتين إليك أواهين تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وأجب دعوتنا وثبت حجتنا واهد قلوبنا وسدد ألسنتنا اللهم من أراد منا خيرا فأعطه سؤله اللهم عجل بفرجك لكل مكروب اللهم نفس هم المهمومين اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا كريم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم